مركز معلم الأجيال لحفظ ونشر تراث البابا شنودة الثالث أول علاقة لله مع الإنسان هي علاقة العطاء الله باستمرار يعطي يعطي لنا ويعطينا بعطائه درسا في العطاء أول حاجة أعطاها الله للإنسان هي إنه أعطاه نعمة الوجود زي ما بنقول في القداس الغريغوري كونتني إذ لم أكن الله خلق الإنسان ليس لكي يمجده الإنسان أو يعبده فالله ما كان محتاجا للإنسان وعشان كده برضه بنقول في القداس الغريغوري لم تكن انت محتاجا الى عبوديتي بل انا المحتاج الى ربوبيتك الله لم يكن محتاجا لتمجيد الانسان له فهو قبل ان يخلق الانسان كانت تمجده صفوف الملائكه وما كان محتاجا لتمجيد الملائكه فقبل ان يخلق الكون كله كان ممجدا من صفاته الله تمجده صفاته تمجده طبيعته غير المحدوده تمجده قدرته التي لا تحد يمجده صلاحه انما خلق الانسان جودا منه وكرما من كرم الله ومن تواضع الله لم يشا ان يكون في الكون وحده فخلق كائنات اخرى اعطى نعمه الوجود لغير الموجود فوجد ايضا مع الله في الكون يعني انت نفسك اول حاجه تشكر ربنا عليها انك اصبحت موجود تقول له رب اشكرك ان انا موجود لولاك ما كنتش ابقى موجود خالص ومن نعمة الله على الإنسان أو من عطاء الله للإنسان لم يعطه فقط نعمة الوجود إنما أعطاه أيضا صورته ومثاله فخلق الإنسان على صورته ومثاله أعطاه نعمة الوجود ونعمة الخلود لأنه خلقه بنفس خالدة وأعطاه أيضا نعمة العقل العقل والنطق والتفكير والفهم والقدرة على الاستنتاج والذاكرة كل المواهب العقلية أعطاها الله للإنسان أعطاه أيضا كل سبل الراحة من ناحية الطبيعة عشان كده احنا بنقول في القداس الغريغوري انك خلقت لي او رفعت لي السماء سقفا ومهدت لي الارض لكي امشي عليها من اجلي اخضعت طبيعه البحر من اجله الجم قوه الحيوان تصوروا من عطاء الله الجميل خلق العالم كله وكل سبل الراحه وبعد ان مهد سبل الراحه خلق الانسان ليتمتع بها خلق له الشمس والقمر الشمس لخدمة النهار والقمر لخدمة الليل وخلق له النجوم وخلق له النبات وخلق له الماء وخلق له الطبيعة كلها وخلق له الأكل اللي ياكله قبل ما يخلقوا الأشجار والثمار وخلق له العصافير وتغني في ودانه والأشجار تظلل له من الشمس وخلق له المطر خلق له كل حاجة فخلق له كل طاقات الطبيعة لدرجة إن إحنا في القداس بنقول كلمة لطيفة خالص بنجمل فيها الحاجات دي كلها نقول لم تدعني معوزا شيئا من أعمال كرامتي مفيش حاجة أبدا عطاء من كل ناحية بل ان الله قبل ان يخلق ادم وحواء خلق الجنه ووضعه في الجنه عطاء مستمر نعمه الوجود كل قوى الطبيعه في خدمته اعطاه ان يكون على صورته ومثاله اعطاه العقل والفكر اعطاه الضمير ايضا أعطاه مواهب طبيعية أعطاه الجمال والذكاء أبونا آدم كان في منتهى الجمال وأمنا حواء كانت في منتهى الجمال أعطاها المواهب الطبيعية مواهب الفن القوة الروح الصحة طبعا جسم آدم وجسم حواء كانوا في منتهى الصحة لم تكن الأمراض قد زحفت إلى العالم لا الأمراض الجسدية ولا الأمراض النفسية ولا الأمراض العقلية يعني كان كاملا جسدا ونفسا وعقلا وروحا أيضا بل أعطاه أيضا حرية الإرادة ده أنت لو تفكروا ربنا إدى الإنسان إيه تستغربوا أعطاه أيضا السلطان السلطان قال لهم اثمروا واكسروا واملأوا الأرض واخضعوها وإيه واخضعوها وتسلطوا على كل طيور السماء وحيوانات البرية وسمك البحر أعطاه سلطانا فصار الإنسان سلطانا للطبيعة نفس السلطان اللي ربنا اداه لآدم اداه لنوح بنفس الكلام تقريبا بعد رسو الفلك فإن كان الإنسان قد فقد سلطانه على الطبيعة فدي كانت نتيجة الخطية آدم كان قاعد وسط الوحوش كلها وهي حواليه وما كانت تؤذيه في شيء بل هو اللي كان بيسميها بأسماء ونفس هذا الأمر حدث لأبينا نوح في الفلك ما كانش الحيوانات لها سلطان ولا الوحوش لها سلطان بل لم تكن وحوشا يعني اسم وحوش إن جه في الكتاب عليها باعتبار ما صار فيما بعد لكن لما خلقها كان الأسد ده ككوت صغير يطبطب عليه آدم ويحطه على حجره ويلعب معاه والأسد ما يأذيهوش ولا النمر ولا الفهد ولا حاجة أبدا كلهم أصحابه وخاضعين ليه وتحت سلطانه وهو نفسه ما كانش بيأذيهم ما كانش بياكل منهم وما كانش بيصيد منهم مهمة أو عمل الصيد جه بعد الخطية لأن لو إنسان يصيد حيوان يبقى بينه وبينه مفيش تفاهم ده بيصيده حكاية إن الإنسان يصيد الحيوان دي جت بعدين وحكاية إن الحيوان يفترس الإنسان جت بعدين لكن كلهم كانوا أصحاب كانت أسرة واحدة اسمها أسرة الخليقة تحت سيطرة كاهن الخليقة أبينا آدم وتساعده أمنا حواء برضه يعني السلطة ربنا أعطاها لآدم وحواء مع بعض حكاية إن امرأة دلوقتي تذبح فرخة ما كانتش موجودة في الجنة أبدا ده كانت علاقتها بالفرخة يعني علاقة كويسة جايز كانت بتسرق البيض بتاعها ده معلش لكن لكن هذا الكلام غير صحيح أيضا لأن ربنا لما خلق آدم وحواء أعطاهم الأكل من ثمرات الأشجار الثمار والبقول لم يعطهم أن يأكلوا الإنتاج الحيواني أبدا كان بياكلوا بس الإيه الثمار والبقول موجودة في تكوين إصحاح واحد وبعدين لما أخطأ الإنسان وكالحيوان اشتهى أن يأكل أعطاه أن يأكل كالحيوان فقال له وتأكل عشب الأرض ما كانش بياكل العشب في الأول يعني دلوقتي اللي بياكل الملوخية والجرجير والبقدونس والحاجات دي دي جت بعد الإيه؟ جت بعد الخطية في الأول كان الإنسان قائم بيقطف من الأشجار وبياخد من البقول من كل شجر يثمر ثمرا بذره فيه كجنسه كل دي عطايا أعطاها الله للإنسان أعطاه أيضا البركة دي عطية أخرى لطيفة ربنا بارك آدم وحواء وبارك نوح وبنيه ولم تكن هناك لعنة في ذلك الزمان على الإطلاق اللعنة بدأت لعنة للأرض في الأول وبعدين لعنة للإنسان في شخص قايين ونسل لكن آدم وحواء في الأول ما كانش فيه لعنة ولا أيام هابيل ما كانش فيه لعنة اللعنة جت بعد الخطية في الأول كان فيه البركة والبركة بس الله أعطى الإنسان الأول الهيبة مع السلطان يقول ولتكن خشيتكم خشيتكم على كل وحوش الأرض وكل طيور السماء وكل ليه خشية الإنسان لما أخطأ فقد كرامته وفقد صورته الإلهية وفقد هيبته وفقد خشيته كل دي حاجات ضاعت ربنا أعطى البركة لآدم ولنسله وأعطى البركة لنوح ولنسله وأعطى البركة لإبراهيم ولنسله وقال له وبنسلك تتبارك جميع قبائل الأرض بل أكثر من هذا في شخص أبينا إبراهيم باركه وقال له وتكون بركة وصار الإنسان البار بركة مش بس مباركا صار الإنسان البار بركة كان يوسف الصديق بركة في أرض مصر في أوقات المجاعة وكان إيليا بركة في بيت أرملة صرفة صيدا فكوار الدقيق وكوز الزيت لم يفرغ إطلاقا طول مدة المجاعة وكان أبونا نوح بركة للعالم لأن لولاه لانتهى العالم في الطوفان ولكن أبقاه الله بركه أبقى بقية لكي يبقى العالم فيه بل ربنا في عطائه للإنسان أعطاه أيضا نعمة الصداقة لله يكون صديق ليه عبارة عجيبة شوي يعني كان إبراهيم صديقا لله وكذلك كان موسى لما جه يهلك سدوم قال هل أهلك سدوم وأخفي عن عبدي إبراهيم ما أنا فاعله ما أقدرش أخبي عليه دي في تكوين 18 ولما جه يهلك الشعب بعد عبادته العجل الذهبي ما قدرش يخفي دي عن موسى قال لموسى ايه رايك انا هعمل واعمل قال له لا يا رب اندم على الشر دي في خروج 32 فربنا اتخذ اصدقاء لعل من اعمق هؤلاء الاصدقاء صداقه لله اخنوخ أخنوخ حياته آية بسيطة في تكوين إصحاح خمسة يقول وصار أخنوخ مع الله ولم يوجد لأن الرب رفعه إليه بس كده يا ريتك يا أيها النبي العظيم موسى كتبت لنا شوية عن أخنوخ ده تفضل يهوذا الرسول غير الإسخريوطي فذكر لنا نبوءة عن أخنوخ السابع من آدم كما تنبأ أخنوخ وقال سيأتي الرب في ربوات قديسيه عرفها عن طريق التقليد التراديشن سمعها من مين جت بقى من جيل لجيل لغاية لما وصلت ليهوذا وسجلها لنا وهنا أخنوخ كان بيتنبأ إن هيأتي الرب في ربوات قديسيه يعني بقت نبوءة صدقة وبعدين يجي ربنا في العهد الجديد يقول انه احب خاصته الذين العالم خاصته يعني اصدقائه احبهم حتى المنتهى في يوحنا 13 واحد احب خاصته الذين في العالم وبعدين يقول لتلاميذه لا اعود بعد اسميكم عبيدا بل اصدقاء لان العبد لا يعرف اراده سيده لكن انا بحكي لكم أعمل إيه؟ عشرة وصداقة بل العشرة والصداقة ربنا أعطى البشرية فيها حاجة أجمل من العشرة والصداقة تقول لي فيه ايه بس اجمل من عشره ربنا وصداقته اقول لك فيها المذاقه احلى من الصداقه يقول ذوقوا وانظروا ما اطيب الرب واحد يذوق ال- ربنا دي دي كلمه هذه الكلمه لا تفهم بالعقل لكن تحس بالروح وتفهم فهما جوانيا العقل عندها يروح واقف بل ربنا اكثر من هذا اعطى البشريه نعمه البنوه انهم يبقوا ابناء ليه ليس فقط في العهد الجديد ده من اول العهد القديم حتى معروف ان ادم انجب قايين وهابيل وهابيل اتقتل وقايين تشرد في الارض وبعد كده ولد شيس وانوش انوش ابن شيس وبدا يدعى باسم الله وبعدين اولاد شيس واولاد انوش بقى اسمهم ابناء الله عشان كده نيجي في تكوين اصحاح سته قبل قصه الطوفان يقول لك راى ابناء الله بنات الناس انهن حسنات بنات الناس دول بنات نسل قايين لكن اولاد الله دول نسل شيس وابنه انوش اسمهم ابناء الله وبعد كده بقى ربنا يقول يا ابني اعطيني قلبك ده في العهد القديم وحتى لما عصوه واتعبوه قال في اشعياء اصحاح واحد ربيت بنين ونشاتهم اما هم فعصوا علي واشعياء يقول أنت يا الله أبونا حكاية البنوة دي أعطانا البنوة نعمة البنوة إن إحنا نصير أولاده حاجة جميلة جدا وبعدين ال- المسيح لما بيتكلم عننا يقول عنه كتاب لم يستحي أن يدعوهم أخوة ويقول اذهبوا وقولوا لإخوتي وأيضا ربنا أعطى الإنسان الكرامة وقال لتلاميذه من يكرمكم يكرمني ومن يكرمني يكرم الذي ارسلني واعطى الانسان نعمه البقاء عن طريق الزواج فالزواج هو ايضا نعمه من الله بقيت بها البشريه عطيه من الله اعطاهم ان يثمروا ويكثروا ويملأوا الارض فاصبح الزواج عطيه من الله لبقاء البشريه كما اعطى الله الانسان كله مواهب معينه وعطايا كثيره وكل عطيه صالحه هي نازله من فوق من عند ابي الانوار اعطى البعض مواهب خاصه في كورنثوس الاولى اصحاح 12 تجد قائمه بالمواهب الفائقه للطبيعه التي اعطاها الله للناس كل واحد حسب عمل الروح فيه ليست كل المواهب لجميع الناس لكن اعطى البعض هكذا واعطى البعض هكذا يعني اعطى الحكمه لسليمان مثلا حكمه من فوق غير عاديه اعطى القوه لشمشون هبه معينه لانسان اعطى مواهب خاصه كثيره اعطى نعمه الايمان لكثيرين أعطى نعمة القوات وصنع العجائب والمعجزات لكثيرين كل دي مواهب أعطاها ال- الله لبعض الناس وليس للكل الله أعطى الإنسان أيضا شرف العمل معه يعني لما يجي بولس يتكلم عن نفسه وعن أبولس ويقول نحن عاملان مع الله أعطانا الله أن نعمل معه أعطانا شرف الخدمة لملكوته دي نعمة عطية كويسة أعطاها الله للرسل وللأنبياء وللكهنة ولمن أسماهم الكرامين في كرمه وأعطى كل هؤلاء الكلمة التي ينطقون بها ألستم أنتم المتكلمين بل روح أبيكم المتكلم فيكم أعطى الله البعض نعمة الدعوة الإلهية فالذين سبق فعرفهم سبق فعينهم وهؤلاء دعاهم أيضا عبارة عن شيء عطية من عطايا الله ان احنا نعمل معاه هو يعمل فينا ويعمل بنا ويعمل معنا واحنا نبقى عاملين مع الله بل ربنا من محبته للناس اعطاهم كرامه اخرى ان تخدمهم الملائكه الملائكه بتخدمهم سواء خدمه روحيه او خدمه ماديه او خدمه ايا كانت خدمه روحيه زي ما بيقول في عبرانيين واحد أربعتاشر عن الملائكه اليسوا جميعا ارواحا خادمه مرسله للخدمه لاجل العتيدين ان يرثوا الخلاص وخدمه ماديه زي ما ملاك يجيب اكل لواحد خدمه زي ما ملاك ينقذ بطرس من السجن او بولس من السجن خدمه اخرى من خدمه الملائكه لنا خدمه التبشير وخدمه الانقاذ وخدمه التعليم والشرح دانيال النبي شاف رؤيه وكان مش فاهم حاجه ابدا فربنا قال لجبرائيل الملاك اذهب وفهمه اشرح له الرؤيه ملائكه كتير بيجوا يعلمونا ويفهمونا ملاك للحفظ ملاك الله حال حول خائفيه وينجيه فمن محبة الله للإنسان أرسل الملائكة لخدمته لكي تؤدي له عملا من محبة الله للإنسان أعطاه أيضا الوحي الوحي الإلهي رسالة الله تصل إلى الإنسان عن طريق الوحي من محبة الله للإنسان أعطاه أن يكون وكيلا له بولس الرسول بيتكلم عن الرسل كوكلاء لله وكلاء السرائر الإلهية ويقول الأسقف وكيل لله ربنا لما جه يتكلم عن موسى وبيوبخ هارون ومريم انهم انتقدوه قال لهم اما هذا فهو امين على كل بيتي امين على كل بيتي وكيل على كل خزائن الله ربنا بيعطي ناس سلطه ده في ناس ربنا اعطاهم في وكالته وكاله على المواهب تبص تلاقي واحده ست ما بتخلفش عيال تروح لواحد زي انبا ابرام اسقف الفيوم تقول له عايزه عيل يقول لها روحي يا بنتي هيجي لك عيل قال كده على طول مش يقول لها صلي لك لا روحي هيجي لك ليه وكيل على خزائن الله بياخد من خزائن الله ويدي للناس وكلاء وربنا قال قال يا ترى من هو الوكيل الامين الحكيم الذي يقيمه سيده على عبيده ليعطيهم طعامهم في حينه وكلاء ربنا من محبته للانسان اعطاه التقديس قدسه جسدا وروحا وسمح ان يمسح بالمسحه المقدسه وسمح ان يكون هيكلا لله وروح الله يسكن فيه ده ايه ده اعطاه ايضا الفداء والتبرير بدمه متبررين مجانا بالنعمه بالفداء الله من محبته للانسان اعطاه لانه دايما بيعطي اعطاه اسرار الكنيسه اسرار العهد الجديد وكل سر له مفعوله الله في عطائه للانسان اعطاه ايضا التوبه اعطاه التوبه لل... لكي يحيا بدل ما يموت اعطاه ايضا ثمار الروح اعطاه ايضا محبته نحبه لانه هو احبنا قبلا الله في عطاياه الكثيره اعطى الانسان الحمايه الحمايه والرعايه لولا ان الرب كان معنا حين قام الناس علينا لابتلعونا ونحن احياء هكذا يقول داود النبي نجت انفسنا مثل العصفور من فخ الصيادين الفخ انكسر ونحن نجونا هذه نعمة الحماية والرعاية ربنا يقول لواحد زي بولس يقول له لا يقع بك احد ليؤذيك يقول لي يشوع كما كنت مع موسى اكون معك حمايه نوع من الحمايه والرعايه عطيه من عطايا الله للانسان ايضا من عطايا الله لينا اعطانا وعودا كثيره من ضمن الوعود ان ابواب الجحيم لن تقوى عليها من ضمن الوعود ما ذكره لملائكه الكنائس السبع في سفر الرؤيا اصحاح اثنين وثلاثه اعطيه ان ياكل من شجره الحياه اعطيه ان ياكل من المن الخفي اعطيه ان يكون عمودا في هيكل الله اعطيه ان يلبس ثيابا بيضا اعطيه الابديه أعطيه معرفة ربنا معرفة ربنا دي عطية أيضا كون أنك أنت تعرف ربنا دي عطية من الله لأن لا يستطيع أحد أن يقول أن يسوع رب إلا بالروح القدس عشان كده في القداس بنقول له أعطيتني علم معرفتك دي عطية هذه هي الحياة الأبدية أن يعرفوك أنت الإله الحقيقي وحدك عطية من الله عطايا الله لا تحصى ابدا من ضمن العطايا التي سيعطينا الله اياها اعطانا جزء منها لكن مما يعطينا اياها المجد وانا اعطيتهم المجد الذي اعطيتني الانسان في القيامه كما زرع في هوان يقام في مجد بنفس مجد قيامته على شبه هذا المجد الذي كان في قيامته يقول له والمجد الذي أعطيتني قد أعطيته ويقول نتألم معه لكي نتمجد أيضا معه ده في مجد في مجد وبهاء لما هذا الفاسد يلبس عدم الفساد وهذا المادي يلبس الروحاني وهذا الترابي يلبس السماوي مجد الأبدية هذا المجد الذي ظهرت اول مقدماته على جبل التجلي الله من صفاته العطاء واعطانا وعلمنا ان نعطي لكي نكون على صورته ومثاله في عطائه نكتفي بكده دلوقتي